السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فإخوتي في الله والله أنا أحبكم في الله أسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله كيف حال قلوبكم مع الله رمضان كابس رمضان داخل رمضان ضاغط رمضان جاي رمضان قرب كل سنة طيبين الله يتقبل منا ومنكم يثبتنا أسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الإيمان وأن ينجينا وإياكم من الفتن اللهم اللهم تب علينا توبة نصوحة اللهم تب علينا توبة ترضيك اللهم بلغنا مما يرضيك آمالنا اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم ارزقنا قلوبا جديدة نستقبل رمضان بها يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام رمضان قرب تبت ولا لأ ده موضوع مهم جدا ان احنا عايزين قبل رمضان نتوب لا لا نتوب بجد مش اي كلام مش توبته الى الله لا نتوب توبة حقيقية العلماء يقولوا التوبة النصوح هي التوبة الشاملة الصادقة شرطين شاملة كل حاجة صادقة بصدق ان نتوب بصدق ثم احنا في الصلاة سبحان الله العظيم يعني لسه بنتعلم نصلي علشان نصليها صح ما احنا قلنا الحلقة اللي فاتت كيف واخواتها كيف نصلي ينصلي صح ينصلي صح ما لهاش حل هي حلها الوحيد نصلي صح لان سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال صلوا كما رأيتموني اصلي لازم تبقى صلاتك زي صلاة سيدنا النبي صورة طبق الاصل بالظبط وإلا لا تقبل يعني قبول العمل له شرطين ان يكون خالصا تصلي لله ما بتصليش للناس اثنين ان يكون صوابا يعني على سنة النبي زي النبي ما صلى ربنا سبحانه وتعالى ارسل لنا النبي بشر بشر قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي ارسلهن بشر علشان يعلمنا نعبده ازاي ربنا سبحانه وتعالى ارسل لنا مش المذكرة التفسيرية الواقع العملي للاسلام ازاي نعيش الاسلام عشان كده قلت لكم مرة واثنين وثلاثة واربعة وخلي بالك ان شاء الله باذن الله تعالى في اصول الوصول اللي هتجيلك في رمضان في الميعاد ده قبل الاذان المغرب مباشرة باذن الله هتلاقي كن واحدا لواحد على طريق واحد تصل على طريق واحد قلت لكم احنا دلوقتي لو قلنا كل اللي عمله النبي نعمله واللي ما عملوش ما يلزمناش نبقى غلطانين ده كلام يزعل حد هو احنا كده ورا سيدنا النبي حذو القزة بالقزة زي ما قال ابو بكر العمر رضي الله عنهما قال له ايه الزم غرزه فانه رسول الله خليك ورا منه بالظبط صلى الله عليه وسلم الشاهد عايزين نصلي زي النبي ما صلى بالظبط تماما والقضية مش بالاشكال والهيئات والحركات في مختصر منهاج القاصدين ابن قدامه ابن قدامة صاحب- صاحب مختصر منهاج القاصدين اصله منهاج القاصدين من احياء علوم الدين لابن الجوزي اصله احياء علوم الدين لكن ابن الجوزي نقح احياء علوم الدين من البدع والاحاديث الضعيفة والموضوعة وال... والكلام الباطل في الفلسفة وغيره شال كل ده ونقحه وسماه كتابه اسمه منهاج القاصدين الى رب العالمين جه اه- اه ابن قدامة واختصر منهاج القاصدين ده وسماه مختصر منهاج القاصدين الكتاب اللي بين ايدينا اللي بنشوفه دلوقتي اسمه مختصر منهاج القاصدين بيقول فيه بيقول ايه يقول والركوع للتعظيم والسجود للذل والقيام للقنوت من الاول تاني من غير ما تصلي ادفع اللهم صل على النبي محمد واله وسلم تسليما كثيرا ها يقول لي القيام للقنوت القنوت يعني الخشوع والانكسار والذل القيام للقنوت والركوع للتعظيم والسجود للذل فإن لم يكن القيام للقنوت والركوع للتعظيم والسجود للذل كنت كخشبة موضوعة على حائط خشبة منا- المطلوب المعاني والأسرار مش الهيئات والأشكال أو الاتنين مطلوبين مع بعض أسف مطلوب الهيئات والأشكال لازم لها المعاني لكن للأسف الشديد ان المسلمين النهاردة بقوا يصلوا عادة انقلبت العبادة الى عادة بقت حركات شكليات ملهاش قيمة ملهاش روح ملهاش معنى ملهاش اداء لذلك ايها الاخوة ينبغي علينا ان نفهم اسرار الصلاة مش بس نتعلم هيئات واشكال الصلاة لازم نفهم اسرار الصلاة فاتني حاجة مهمة جدا اقولها في الحلقتين اللي فاتوا في موضوع الصلاة مهمة جدا وهي صلاة الجماعة صلاة الجماعة في المسجد فرض عين على كل مسلم واوعى تسمع كلام حد يقول لك غير كده لازم الراجل الرجل كلما سمع النداء ينزل يصلي في المسجد طالما انه رجل المرأة صلاتها في بيتها افضل وخد الحديث ده هدية مني ليك من انا وانا مين ده هدية من سيدك النبي صلى الله عليه وسلم اسمع حبيبك محمد حبيبك حقيقة انا كل ما اقرأ الاحاديث كل ما اقرأ في العبادات كل ما اقرب من السنة احس ان سيدنا النبي فعلا حبيبي حبيبي بجد وهو كأنه كان بيحب الامة حب ربنا قال كده فلعلك باخع نفسك مهلك نفسك يعني الرسول صلى الله عليه وسلم من حرصه على ايمان الناس وعلى مصلحة الامة كل الناس كل الم- الانبياء يقولوا نفسي نفسي وهو يقول بصلي عليه امتي امتي صلى الله عليه وسلم فداه ابي وامي ونفسي حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما توطن رجل ما توطن رجل مسلم المساجد ما توطن رجل مسلم المساجد للصلاة والذكر إلا تبشبش الله له كما يتبشبش أهل الغائب بغائبهم إذا قدم عليهم الله أكبر سبحان الملك ما توطن رجل مسلم المساجد للصلاة والذكر توطن كأن المسجد بقى وطنه انت منين انا من مسجد كذا وطنه ما توطن رجل مسلم المساجد اه المرأة صلاتها في بيتها أوف. وانا بخاف يا رب استر يا رب اه احسن الاخوات بيزعلوا بطريقة عجيبة ورسائلهم إيه، ت- تخوف تخوف بجد يعني فجأة انا بتكلم على ال- الشباب اللي بينظروا للمرأة في الشارع فبقول له يا ابني الحور العين في الجنة شكلهم وسيبك من دول وفاجئ رسائل إيه إيه إيه. سيبنا يا عم موضوع الرسائل خلينا في الصلاة صلي على النبي صلى الله عليه وسلم انت زعلانة ليه انا بتكلم على اللي بيزنوا بعينيهم في الشارع ما بتكلمش عليكي يا مسلمة يا مؤمنة يا موحدة يا قارة في بيتك يا متوضية يا طاهرة انا ما بتكلمش عليك انت انا بتكلم على المتبرجة اللي ماشية في الشارع اللي الاولاد عمالين الشباب عينيهم تت... ربنا يتوب عليهم ل- آه، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم لذلك انا بقول يا جماعة آه، آه، اذا كنت انا مسامح واحنا في شعبان وقلت انا مسامح كل اللي ظلمني وكل اللي اذاني وكل اللي كل فلوسي لكن انا يعني خايف خايف ما سامحش اللي يقول علي حاجة ما قلتهاش آه اللي يقول وخصوصا في الدين لان ده دين انت بتضيع الناس كده وتفسد عقائدهم لما تنقل عني حاجة انا ما قلتهاش حاجة انت فهمتها غلط افهم صح افهمني صح في بعض الناس عمالين يتكلم في موضوع غسل الميت يقول ان انا قلت ان احط ميه في بقه وهز دماغه كده واقلبه ما حصلش ما قلتش كده والله ما قلت كده وانا متاكد والحلقه متصوره وموجوده ما قلتش كده خالص وانما قلت مضمضه ببساطه بالراحه الميت يتاذى مما يتاذى منه الحي كذلك اللعيب اللي, اللي مات الله يرحمه انا دعيت له في حلقه كيف واخواتها ودعيت له في حلقه فضفضه بالليل ودعيت له ربنا يعلم بيني وبين ربنا دعيت له ولما قرات قصه امه اتاثرت جدا والكلام ده يجي معانا في فضفضه ان شاء الله بتفصيل لان انا بقول ان انا بخاف من شهر شعبان ده لانه شهر تصفيه الحسابات احنا بندعيله وبنقول بس ناخد منه عظه وعبره ناخد منه عظه وعبره فمين اللي يقول بقى ان احنا بالعكس انا مشفق عليه والله و- و- وبدعي له بيني وبين ربنا وربنا سبحانه وتعالى وحده الاعلم الشاهد خلينا في موضوعنا الصلاه ان المراه ما ينفعش تصلي في مش ما ينفعش الافضل ليها انها تصلي في البيت جاءت ام حميد الساعديه ايه دليلك احنا بنقول كل كلام نجيب عليه دليل ايه دليلك جاءت ام حميد الساعديه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت له يا رسول الله اني احب الصلاه خلفك فقال صلاتك في بيتك افضل قالت يا رسول الله ولكني احب الصلاه خلفك قال وصلاتك في بيتك افضل قالت يا رسول الله ولكني احب الصلاه خلفك قال قد علمت انك تحبين الصلاه خلفي ولكن صلاتك في بيتك ولكن صلاتك في بيتك افضل من صلاتك خلفي الله اكبر قال لها خلاص انا عرفت انك بتحب الصلاه ورايا لكن صلاتك في بيتك افضل من الصلاه ورا النبي الكلام ده مش من عندي والله ده حديث صحيح في صحيح مسلم فلذلك بنقول صلاه المراه في بيتها الرجل في المسجد يصلي في المسجد كل الأوقات وصلاة الرجل في مسجد في المسجد دي من علامات الإيمان عبد الله بن مسعود قال إيه قد علمنا نبينا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لقد علمنا نبينا سنن الهدى وإنهن صلوات الجماعة وإنهن من سنن الهدى وإنهن وإنهن من سنن الهدى ولقد رأينا الرجل يهادى به بين الرجلين حتى يقام في الصف وقد رأينا لا يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق ده كلام ابن مسعود رضي الله عنه فأيها الإخوة أنا أحبكم في الله احرص على الصلاة في المسجد وقفنا احنا في الصلاة وبينا في اللقاء الماضي ازاي نرفع ايدينا ازاي واحنا بنرفع ايدينا نرمي كل همومنا ورا ظهرنا وايدينا عند بحيزة الاذنين ونقول الله اكبر نهد كل همومنا في الارض ونضع اليد اليمنى الكف اليمنى على الكف اليسرى على الصدر الرجل والمرأة في ذلك سواء وقلنا انك انت تتجه بكل صدرك وكل قلبك وكل وجهك جهة القبلة مستشعرا مستحضرا ان الله ينصب وجهه الى وجهك وتقول دعاء الاستفتاح سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك انت دلوقتي واقف في الصلاة ايدك اليمين كفك اليمنى على كفك اليسرى على صدرك عينيك محل السجود قلت دعاء الاستفتاح وشرحناه المرة اللي فاتت اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللهم اغسل ذنوبي بالماء والثلج او اللهم اغسلني بالماء والثلج والبرد ثم تقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ربنا قال ورتل القرآن ترتيلا ورتل القرآن ترتيلا مش بس من المصحف ورتل القرآن ترتيلا وإنما ورتل القرآن ترتيلا في الصلاة دي, دي الآية دي نزلت أصلا في الصلاة يا أيها المزمل قم فأنذر يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه و رتل القرآن ترتيلا في الصلاة يبقى الترتيل القرآن في الصلاة الناس اللي بتقرا بقى الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين يجعل عبدك ده ترتيل ده يا ابني انت جديد اهلا بيك وبعدين اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم الترتيل القرآن لا يقرأ إلا هكذا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وزي ما قلت المرة اللي فاتت المصريين بيتكلموا من مناخيرهم عايزك تتكلم من بقك يعني عايز عندك وانت بتقرأ القرآن مهارة في تحريك الفكين مهارة في تحريك الشفتين مهارة في تحريك اللسان ودي محتاجة معلم يعلمك يعلمك ازاي تقرا قران ازاي تتكلم لغه عربيه صح بلسانك من فمك مش من انفك وانا قلت الفرق بين الفم انك تقرا من الفم وانك بتقرا من الانف ان الفم يتشكل بالشكل اللي انت هتقولها يعني لما اجي اقول الفتحه غير لما اجي اقول الضمه غير لما اجي اقول الكسره شكل الفم هو اللي بيحدد لكن لو هو الفم شغال اي كلام الكلام بيطلع من هنا تاني ايه اعوذ اعوذ بالله قول معايا طب هقول لك انت ساكت ليه عايز افهم انا رد عليا ما بتقولش معايا ليه مكسوف ليه قول عشان تشجع اولادك اللي قاعدين حواليك وزوجتك انهم يقولوا هم كمان قولوا معايا اعوذ اعوذ بالله طب انا هسمعها منك انا هسكت انا وقول انت ما يمكن بتقول احسن مني قول انت اهو شفت انت بتقول ايه او انت بتقول اعوذ بالله من الشيطان والرجيم هي من الشيطان وبرضه ده عندنا في في العربي بقى مش في الفلاحين عندنا في اللغه العربيه يقولوا لك ان من دي تجر بلد خليك زي ما انت اعوذ بالله احنا بنتكلم من بقك اهو بقى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نذ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم مش من الشيطان الرجيم انت ما تقصدش الشيطان لكن هي بتطلع كده لو ما كانتش كسرة هتبقى ضمة وخلي بالك انها في الفتحة بتحصل مع كثير من المسلمين وانت بتصلي المغرب النهاردة في المسجد هتلاقي الامام بتاعك بيقول كده بيقول ايه الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم هي مش الرحمن هي الرحماني بس عشان ما قالش اي دي اي طلعت او لان بقه شغال اي حاجة اوعى تعمل مشاكل تروح للامام بعد الصلاة وتقول له صلاتك باطلة انت بتقراها غلط لا هو احنا بنتعلم ليه عشان نعمل مشاكل لا يا ابني بنتعلم عشان نصلح لنفسنا عشان نعبد ربنا احنا مالكش دعوه الامام سيبه مالكش دعوه بيه خالص نهائي سيب الامام انا عايزك تصلح لنفسك انت تتعد انت احنا بنتعلم مش عشان نصلح للناس ولا عشان نعدل على الناس ولا عشان نغلط الناس احنا بنتعلم عشان احنا نبقى صح ولو بقينا صح كل الناس هتبقى صح ان شاء الله بس يبقى انت صح الاول مالكش دعوه بحد خالص نهائي اسمع تاني كده اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قول لي يعني انا في الصلاه اقرا كده اه طب ده العمليه هتاخد وقت بقى طب ما تزعلش مني هقول لك كلمه بقى واجري على الله اللي عايز يعبد ربنا عباده ربنا عايز عالم فاضيه فاضيله اهلا وسهلا مش فاضي انت حر معلش ما تزعلوش مني انا بقول لك الحقيقه بقى اللي انت مش عايز تسمعها انا لازم افضله الملك جل جلاله وافضيله وقت واعبده مش اي كلام وخلاص وخلص لا مش فاضل ربنا انت حر انت حر لكن هو ربنا عايز اللي يفضله اللي لما يدخل في الصلاة يبقى ما وراكش غير ربنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قول لي يعني أنا في الصلاة أقرأ كده آه طب ده العملية هتاخد وقت بقى طب ما تزعلش مني هقول لك كلمة بقى واجري على الله اللي عايز يعبد ربنا عبادة ربنا عايز عالم فاضية فاضيله اهلا وسهلا مش فاضي انت حر معلش ما تزعلوش مني انا بقول لك الحقيقة بقى اللي انت مش عايز تسمعها انا لازم افضله الملك جل جلاله وافضيله وقت واعبده مش اي كلام وخلاص وخلص لا مش فاضل ربنا انت حر انت حر لكن هو ربنا عايز اللي يفضله اللي لما يدخل في الصلاة يبقى ما وراكش غير ربنا المهم تعال نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سمعت من الشيطان ها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم انا بركز قوي على الرحماني لان كتير من المسلمين بيقول الرحمن وده غلط اصل هي ايه بسم الله ب حرف جر باسم بسم الله اسم الله لفظ الجلاله مضاف اليه مجرور لفظ الجلاله مضاف اليه مجرور بالكسره الرحمن صفه الرحيم صفه مجرور برضه يبقى الاثنين مجرورين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ما تفتح مصحف احسن ايه رايك على الفاتحه وبص على التشكيل انا عاي... كتير مننا بيقرا كده من غير ما يبص على التشكيل على قد اللي سمعه لا بص على التشكيل بص على كل حرف الشكل اللي تحت منه ايه صلى بينا في صلاه الجمعه احد الائمه فالمهم قرأ قل هو الله أحد شفت بقى في صلاة الجمعة وقرأها غلط قل هو الله أحد تخيل انت قلت له طب تعالى نفتح المصحف كده ها هي قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له ايه لم يكن له ايه قول يا مدني كده اهو غلطان مدني وحياة ربنا غلطان بيقول لي كفوا احد قلت انا للامام هي الفه عليها ايه قال لي سكون قلت له طب افتح المصحف كده افتح المصحف كده قل هو الله احد افتح شوف قل هو الله احد الفه عليها ايه افتح يا ميدان يا افتح افتح المصحف شوف الفه عليها ايه ما حدش قال لي جاوبوني يا جماعه قولوا لي مصحفي اهي قل هو الله احد اهي اه قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا كفو الفيه عليها ضمة يبقى اللي بيقول كفوا يبقى غلطان كفوا كفو ولازم دي لازم كفو مش بس كفوا لا كفوا واحنا هنقلبها حلقة تجويد ولا ايه الحكاية عايزين نتعلم نصال... نصلي يا عم عايزين نصلي ما تصلوا على الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لكن ما هي صحة الصلاة بصحة القراءة بصحة القراءة هقرأ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ وأنا بقول أعوذ عايز أستشعر معنى الحماية واللجء والدخول في الحفظ والكلأة قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن عايز أستشعر المعنى ده إن أنا دخلت في حفظ ربنا دخلت في حمايته اعوذ اعوذ يعني التجئ احتمي ادخل في حصن الله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم الرجيم يعني الطريد المطرود البعيد الملعون اللعين يبقى استشعارك ان دخلت في حصن ربنا وان الشيطان مطرود بعيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اذن المؤذن اذا سمع الشيطان التأذين ادبر وله زراط حتى لا يسمع التأذين فاذا انقضت اذان اقبل فاذا سوب بالصلاة ادبر الشيطان حتى لا يسمع التسويب فإذا انقضى التسويب أقبل حتى يخطر بين المرء وبين نفسه أنا مش قلت لك يا ميدان يشوف لي الناس اللي واقفين قصادي اللي شاغليني دول قدامك اهو اهم الاثنين دول اللي قاعدين يتحكوا دول يا رب اهدي المسلمين يا رب خليهم يا عم يتعلموا الصلاه اللهم صل على محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم صليت على الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم صليت على سيدك النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الحديث ده مهم جدا الحديث ده متفق عليه في البخاري ومسلم إذا سمع الشيطان التأذين أدبر وله زراط ولذلك جميل جدا ان طلعت دلوقتي منبهات وساعات بتأذن وقت كل أذان وتليفونات خلي الأذان ي- ي- يتأذن في بيتك يطرد الشيطان الشيطان يطلع من البيت مهم جدا انك تأذن احيانا في اذن طفلك ابنك عشان يطلع الشيطان يبتعد الشيطان اذا سمع الاذان التس... الاذان الشيطان يطرد عشان كده بتقول اعوذ بالله من الشيطان الايه الرجيم المطرود الطريد البعيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قول قول وراي قول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هي الإيد على الصدر هنا بس عشان ال- البتاع اللي هم عاملينه ده بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين احنا بنعمل تدريب في البيت على الصلاة اصلي في البيت تدريب بتدرب عشان لما اقولها في المسجد ابقى بقولها صح يبقى الحمد لله رب العالمين عايز وانا بقول الحمد لله رب العالمين كده افكر الحمد لله على ايه ما انا بقول الحمد لله على ايه لازم ساعتها او الحمد لله أن أقامني بين يديه وأبعد غيري وقربني وأبعد غيري واستزارني وطرد غيري وأذن لي ومنع غيري وأعطاني وحرم غيري آه لازم المعاني دي فلما أجي أقول بقى الحمد لله رب العالمين اقولها بقلبي اقولها حمد فعلا حمد حقيقي بحمد ربنا فعلا وبجد بحمد ربنا ال... تاني اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الرحمن الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ما هياش مالك يوم الدين غلط وما هياش مالك يوم الدين غلط كسرة بس الكسرة دي حركة واحدة اللي هي سقفة واحدة اللي هي حركة الإصبع واحدة بس مالك يوم شوف ما اتنين مالك يوم الدين ما كي يوم كي يوم مالك يوم الدين مالك يوم الدين يوم الحساب يوم الدين يوم الحساب إياك نعبد وإياك نستعين مش إياك نعبد وإياك نستعين لا إياك نعبد دو دو إياك نعبد وإياك نستعين برضو غلطة في الفتحة دي كثير من الناس النهاردة يقول إياك نعبد وإياك نستعين غلط غلط إياك نعبد وإياك نستعين تاني تاني قول ورايا قول معايا إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين مش نعبد وإياك لا نعبد وإياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم العلماء بيقولوا ان الفتحة فيها 14 شدة شدة شدة وفتحة أصي أصي دي احد الشدات اللي ما بتجيش مع كتير من الناس برضه أصي صاد مكسورة مشدودة وفتحة مشدودة وكسرة أص دي السكون صي الكسرة اهدنا الصراط مش اهدنا الصراط المستقيم لا اهدنا الصراط المستقيم السين مس مش مص المستقيم لا مش طه مستقيم لا المستقيم المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولا الض دي برضو شدة وفتحة ولا الض ضاد ولا ضاء وبعدين الالف دي عشان مادة وبعديها شدة لين التانية دي محتاجة مادة ست حركات ولا ض... خل... شوف الضاد ولا ضال لم شددة برضو عشان مش ولا الضالين ولا الضالين آمين وبعدين نقرأ سورة أي سورة بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد قل هو هو هو الهي مضمومة برضو لأنها بشوفها من ناس كتير هو قل هو الله أحد لا هو قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد كفوا كفو ولم يكن له كفوا أحد أي سورة ثم ترفع إيديك حذاء الأذنين وتركع هنركع يا ريس نركع يا عمي نركع اه ها تعال نشوف الركوع لان كثيرا من المسلمين ايضا للاسف الشديد ما بيركعش صح انت معايا آه انت معايا انت معايا خليك معايا صح صح هنشوف بس ايه احنا محتاجين نركع صح للأسف الشديد ان بعض الناس احنا وقفنا كده وقرأنا الفاتحة وسورة وهنركع ترفع ايديك حذو الاذنين مرة تانية ثم خلي بالك معايا ها ثم الله اكبر واركع بعض الناس الله اكبر سبحان ربي العظيم سمع الله لمن حمده ما حصلش ما ركعش ما جراش ركوع خالص مش هو ده الركوع تماما بعض الناس سبحان ربي العلي سمع الله لمن حمده والله ولا دي تنفع حتى امال ازاي بالراحه الرسول صلى الله عليه وسلم قال له ايه قال له ثم اركع حتى تطمئن راكعا ازاي الله اكبر واركع شوف باطمئنان حتى تطمئن نازل أهو. ادي الركوع انا مش شايفك انت شايفني خلي بالك اه ها تمام تمام كده انا عايز اركع ازاي خلي بالك خلي بالك من كل حركة ادي الص- الاصابع سنة النبي مفرقة قابض على الركبة ماسك ركبك ركبك مفرودة اهي ركبك مفرودة تماما قابض بصوابعك العشر على الركبتين ظهرك مفرود لو صب عليه ماء منكب ظهرك مفرود وراسك لا هي مايله ميله كده ولا هي مرفوعه كده وانما بحيزه الظهر تماما كله بحيزه بعضه هذا هو الركوع تمام عينيك لظهر الاذنين لظهر الرجلين كل عينيك في كل ركن من اركان الصلاه لها موضع عينيك بتبص لظهور الرجلين لظهور القدمين ايديك مفروده وقابضه على الركبتين الركبتين مفرودين تماما مش مميلين ظهرك مفرود راسك بحذا ال- بحذا ظهرك انا مش شايف فايه رايك عشان نشوف نشوف على حد تعال يا شيخ معاذ مثلا الشيخ معاذ طب خش يا معاذ ه- ه- هيركع الشيخ معاذ بنهديك يا ابني يلا اركع عايز هنا دي ما هو ده اللي انا اللي انا جاي عشانه اهو ان عايز دي تبقى مرفوعه ارفع دي شويه كده اهو كده دي كلها يبقى كل ظهره ده حته واحده وراسه اهي بسوى ظهره مظبوطه تماما كل الظهر حته واحده الدراع ده مفرود وقابض على ايدين مفروده وقبض على الركبتين مفروده نفس الشيء الناحيه الثانيه الرجلين مفروده اهو سبحان ربي العظيم ثلاث مرات وهو راكع شوف السوى ده اهو كله سوى واحد الانسان يركع كده اللي يركع غير كده يبقى ما ركعش والركوع ده نفسه له لذه انت في الاول خلاص فكع جزاك الله خير آه، ال- الركوع ده له لذه انت بتحس في الاول ان ان مشكله ها وهتفضل تبص ايديك فين وظهرك وكتافك فين و- و- وعينيك فين تتكلف مره واثنين وثلاثه وخمسه شهر وشهر وست شهور وسنه وبعد كده تستمتع بالركوع الركوع ده متعه وخلي بالكم انا مضطر اقول بقى دلوقتي ها ان مشكله كبيره جدا في مساله الركوع ديت ان الركوع ده ادم بنعمله لربنا ما ينفعش يتعمل لحد تاني يبقى لو حد تاني انت ركعت له يبقى اشركت بالله العظيم هي دي العباده كل ما يحبه الله ويرضاه من الاقوال والافعال والاحوال الاحوال يعني الاحوال القلبيه يبقى اي كلمه ربنا بيحبها ما تتقالش لحد غيره اي حركه ربنا بيحبها ما تتعملش لحد غيره التالتة اي حال ربنا بيحبه ما ينفعش لحد غيره يبقى اي كلمة ربنا بيحبها ما تنفعش لغيره دايما نقول ايه سبحانك ولا تقال الا لك سبحانه وتعالى ما تسألش غير لربنا تبت إليك ولا تقال إلا لك استعين بك ولا تقال الا لك اعوذ بك ولا تقال الا لك هي دي استغيث بك ولا تقال الا لك فالكلام اللي يتقال لربنا ما يتقالش لحد تاني لان انا قلت لك قبل كده ان ربك غيور سبحانه وتعالى غيور فلذلك ما ينفعش تقول الكلام اللي بتقوله له لغيره ولا الحركة اللي بتعملها له طالما امرك بيها ما تنفعش لغيره فالركوع ده ما ينفعش لحد غيره ما ينفعش حد غيره ابدا سبحانه وتعالى يبقى كده اشركت مع الله حد تاني بتديله اللي انت بتديه لربنا عشان كده الطواف لما ربنا شرعه حوالين الكعبة لا يجوز حول غير الكعبة ما ينفعش اي حتة في الدنيا يطاف حواليها الا الكعبة عبادة اقصد يعني يبقى خلينا في الركوع ان الركوع اللي احنا قمنا بيه ده الركوع اللي قمنا بيه هنقول تاني انا واقف قرأت الفاتحة والسورة قعدت ايديا انتهت من السورة الله اكبر انا عايزك تقول الله اكبر تاني عشان ما تقولش الله واكبر لا ما تقولش اكبر لا تقول الله اكبر الله اكبر الهيه عليها ضمه بس لو عملتها بقك انتهت بسفايفك كده الله اكبر ماشي الله اكبر ونزلت ايديا على ركبي فردت ظهري اهو مفروض تماما ظهري مفروض وايديا مفروض اهي وفاتح صوابعي وقابض على ركبي سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم الله جميلة قوي رائعة وانت بتقول سبحان ربي العظيم بقى وانت ايه وانت حاسس بالركوع وانت مستمتع بيه وانت مستلذ سبحان ربي العظيم في اذكار للركوع حوالي 14 نوع من انواع الذكر تصدق بقى اقعد بقى يا ريس آه بعض الناس ما يعرفوش من اذكار الركوع الا آه سبحان ربي العظيم لا ده في اذكار كتير وارجع لكتب الاذكار من اذكار الركوع كذلك سبحان ربي العظيم او سبحان الله العظيم وبحمده رب اغفر لي مهم جدا دي يتأول القرآن إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا فسبح بحمد ربك واستغفره يبقى تقول سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده أو في رواية الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيقول سبحان الله العظيم وبحمده وانت راكع برضو تقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح تقول كمان ذكر كمان سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة انا كان نفسي اقول الكلام ده وانا راكع صراحة لكن خلاص خلص الوقت واحنا واقفين على الركوع انا هسيبكم راكعين لحد الاسبوع الجاي خليك راكع سئل بعض السلف هل يسجد القلب قال نعم والله سجدة لا يقوم منها الى يوم القيامة الملائكة في البيت المعمور منهم الراكع الى يوم القيامة ومنهم الساجد الى يوم القيامة ومنهم المسبح الى يوم القيامة فانت عايز قلبك يركع الاسبوع ده عايز قلبك يركع يخضع لربنا يعني قلبك يعمل كده قلبك يا سلام لو ركع القلب الله لو قلبك ركع وقعد قلبك يقول سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة لو قلبك قال سبح- سبوح قدوس رب الملائكة والروح احنا دلوقتي هنجرب قراءة الفاتحة صح وقراءة قل هو الله أحد صح على الأقل لحد ما نجيب شيخ يعلمنا وانا بقول دايما معلش ما تزعلوش مني انا بحبكم في الله ان ممكن حد يجيب الشرايط بتاع الشيخ الحصري او غيره آه، اللي هو القرآن الم- المصحف المعلم ويقول وراه هيقرا صح بس احنا احيانا ودنا بتخدعنا تفكر انك بتقول صح وانت بتقول غلط انت محتاج حد يسمعك فمحتاجه بقى اسره تقعد مع بعضها يسمعوا من بعض برضو ممكن يكونوا مش عارفين فانت محتاج شيخ انت محتاج شيخ يعلمك القرآن فرصتك قبل رمضان يعلمك بس مبادئ والامور سهله جدا ربنا بيقول ولقد يسرنا القرآن للذكر انا بحبكم في الله أه بتعبكم لا قولوا لي تعبك راحه اقول لكم لا لا مش ليا قولوا لربنا ان احنا بنتعب لك يا رب وفي تعبنا ليك راحتنا وسعادتنا وقرة اعيننا بحبكم في الله استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته